السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فنسأل الله سبحانه وتعالى منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب سريع الحساب أن يهزم ويزلزل الأرض من تحت اليهود الغاصبين وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصرنا عليهم اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبقي منهم أحدا اللهم إنا نستودعك غزة وأهلها كبارها وصغارها رجالها ونسائها شبابها وبناتها اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم اللهم احفظهم من كيد الظالمين وارزقهم النصر والتمكين اللهم اربط على قلوبهم وأنزل عليهم السكينة وأصلح بالهم وأدخلهم الجنة اللهم نج المستضعفين من المؤمنين وكن لهم عونا ونصيرا ونسأل الله أن يزلزل الأرض من تحت أقدام اليهود ويقذف الرعب في قلوبهم ومن عاونهم ونسأل الله أن يشتت شملهم ويفرق جمعهم ونسأله سبحانه وتعالى أن ينزل عليهم السكينة ويربط على قلوب المؤمنين ونسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمنا شرف المشاركة والعون لهم وإن لم نستطع بأجسادنا فبقلوبنا وأرواحنا وعقولنا نسأل الله أن يهدينا لما يحب ويرضى ويهدي بنا ما زال كلامنا حول ما نستطيع أن يفعله المرء في هذه الأوقات ولعل إن شاء الله في المساء نتكلم بإسهاب أكثر فيما يستطيع المرء أن يقوم به من أمور عملية لأن كثير من الناس لا يستطيع في هذه الأحداث وتلك الأوقات أنه يبقى مع الأمور المعنوية وفقط مثل الدعاء وغيرها فهذا عمل كبير وله شأن نبيل لكن يحتاج إلى نفوس صلبة ثابتة فكثير من الناس ربما لا يستطيع أن يبقى في تلك المنزلة لأن هذه المنزلة منزلة تحتاج إلى إعداد مسبق كثير من الناس يريد أن عنده مشاعر عنده هم ويحسبه صادق ولا نزكي على الله أحدا لكن هذا الهم هو لا يستطيع أن يوجهه في قرارات تغير حياته أعني بعض الناس هكذا فعاوز يسكن الروح الذي بداخله من خلال عمل ويترجم وده شيء جميل لكن الخطر أن الشيطان ممكن يضحك عليه ويخليه ان يطلع من الحدث ده كله ان اول ما يحس ان هو تصدق بشيء آه خلاص الحمد لله نصرت القضية ان هو نزل في الجامعة وقال بالروح بالدم نفديك يا اقصى هو حس ان هو خلص كل حاجة ويمكن الامر ده حصل معايا مرة وانا في ثالثة هندسة لما كان في يوم من الأيام أنتوا عارفين الملاعين المغتصبين لهذه البقعة عودنا الله معهم إن لنا في كل عام مرة أو مرتين جولة وجولات معهم إلى أن إيه قبيل الساعة حتى يقاتل المسلم اليهودي فدي معركة ممتدة لن تتوقف ودي بالمناسبة يعني من أوائل الأشياء اللي تنصر بها القضية إنك تفهم كده لأن في حاجة خطيرة لاحظت إن هي منتشرة في نفوس الكثير والنقطة دي حساسة جدا جدا جدا اللي هو ما فلتلتش ما عملتش فلترة في الفترة دي وفي الساعات دي للمفهوم ده ربما يشوش عليك إلى الأبد في هذه القضية ألا وهو إن شاء الله أتطرق ليه برضه في المساء إن يسر الله وقدر أنك تنصر القضية إنك بتنصر وبتشارك لا انطلاقا ومن دافع إنساني ولكن من دافع إيماني عقدي النقطة دي مهمة جدا جدا واحد نازل يصلي الفجر عشان يستنشق إيه الأكسجين الرايق اللي مفيهوش عوادم السيارات واحد نازل يصلي الفجر لأن ده فرض من ربنا عليه النقطة دي مهمة جدا جدا ففي مفاهيم كده تاخد بالك منها يقول لك عاوزين نتبرع لإخواتنا حبيب قلبي هو ده فرض عليك فرض عليك موضوع وجوب النصرة مش مسألة النصرة ديت مستحبة لا يا نجم النصرة دي واجبة عليك زي ما في كده صلاة فجر وصلاة ظهر في نصرة مؤمن في ولاء للمؤمن التقصير في التناصر ده هيكون سبب حدوث فتن سبب حدوث بلاءات لو انت قصرت فالنقطة دي مهم جدا استيعابها الله سبحانه وتعالى لما قال إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير طبري بيقول لنا إلا تفعلوا ما آمركم به من التعاون والنصرة على الدين تكن فتنة في الأرض خلاص ولذلك عما تيجي تسمع للعيب الكورة اللي تعرى وانت ديك عرفت هو كان متعري من زمان بس انت بقى كواحد كنت دايما منبهر بيه وشايفه هو يعني حاجة رمز لما تيجي تسمع هؤلاء هتلاقي ربنا يهدي الجميع هتلاقي انه في حضور مكثف لفكرة ايه الانسانية ومش عارف ايه والكلام ده كله لا آه الامر مختلف تماما الامر مختلف تماما يعني انت شايف الذي تولى كبره لما زار يعني الدولة اللقيطة الربيبة بيقول اللي حصل يوم 7 اكتوبر ده 15 ضعف اللي حصل 11 من سبتمبر عشان تبقى انت مدرك هم بينظروا للامر ازاي وده لازم تبقى تفهمه كويس قوي لان هو هو عاوز يخلي العالم من بعد كده غير ما كان قبل ذلك فالنقطة دي مهمة جدا جدا نكون مدركين انت مش بتتحرك مع القضية دي كواجب انساني واجب إنساني ده اه موجود وكل حاجة بس رقم تسعة رقم عشرة رقم مية من باب اللي هو إنساني لكن لا أنا لسه أنت بقى هتيجي تتحرك بكرة مع أوكرانيا عشان واجب إنساني لا لا لا أنت لازم تكون مدرك كويس قوي إن ده واجب عقدي وإيماني بامتياز القضية ديت محورية ومهمة جدا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم في فهمها ونصيحتي لا تنشغل بغيرك لا تنشغل بغيرك تنشغلش شوف الناس نايمة يا شيخ وشوف مش عارف مين يا شيخ وشوف وشوف وشوف وشوف وشوف حبيب قلبي بص على أمرك تشغلش بغيرك غيرك تدعوه وتذكره بالله وخلاص وسيبه وإن تصدق الله يصدق إن تصدق الله يصدق المحن والابتلاءات اللي احنا فيها ديت بتحتاج ثبات وبتحتاج صبر اوعى تكون فاكر اللي انت فيه ده ده محض تكرم منك لا لا لا كنت بقرأ آه، في المذكرات بعض الناس فبيحكي موقف حصل في أفغانستان لما الأمريكان الملاعين برضو ما هو أمة أمة الضلال وأمة الغضب بتلاقيهم هم على طول على فكرة مع بعض لكن سبحان من قدر هذه الأ- الأحداث عشان الكل ينكشف وهم كانوا منكشفين عند أهل البصيرة من زمان لكن الكثير من المسلمين كان بيقاوم ان هم لا وكل واحد لوحده النهارده اديك انت شايف التعري عامل ازاي فالمهم بيقول ايه بيقول لما المقاتلين المجاهدين المسلمين في افغانستان نزلوا في يوم من الايام و- و- ويعني زي ما يكون ضاق بهم السبل ودخلوا مكان اشبه بقبر يعني زي بدروم يعني وهم خايفين يخشوا عليهم ال- الامريكان عارفين عملوا معاهم ايه فتحوا عليهم مجرى نهر مجرى نهر فتحوه عليهم عشان يغرقهم وبدأت المية تنزل البدروم ده وبدأت توصل للركبة وتبدأ ايه في شباب كانوا متبهدلين وما بين ان هم متعورين وما بين جسمهم يعني بدين شوية فمش قادر يقوم فالمية هتغرقه فكان أحد المجاهدين بيشيلهم يشيل على كتفه كده فبيقول إيه واحد منهم وهو شايل بعض زملائه فبيقول يا شباب يا شباب عرس جماعي إلى الجنة عرس جماعي إلى الجنة شفتوا آه، سبحان الله التوفيق شفتوا الدنيا عاملة ازاي يقول عرس جماعي إلى الجنة يعني بيقول كلنا داخلين الجنة خلاص كلنا بنموت ما بيقول لم يشك أحد في آه، اللي بيحكي القصة بيقول لم يشك أحد فينا أنه سي- سيبقى عارفين هذا الأخ اللي كان ثابت الثبات العالي ده سبحان الله ارتد في جوانتنامو وترك الإسلام عشان كده هكلمكم عن الثبات إن شاء الله ليلا برضه وإحنا بنتكلم فين في آه، إزاي نخدم القضية اوعى تكون فاكر إنك هت- إنك تخدم القضية آه، كده بالدراع لا لا الموضوع محتاج إعداد محترم عشان خلاص إحنا مقبلين يا جماعة الخير على أحداث مختلفة القادم مختلف تماما شو- كل يقين أنه خير لكن خير فيه مخاض خير فيه مخاض ماشي اللي خايف انت خايف من ايه انت مرعوب مرعوب من ايه مرعوب من ايه مرعوبة ان دنيتك هتتاخد منك ان الد- هو انت كنت قاعد آه، كل اهدافك دنيا اللي هدفه دنيا وقاعد امال ي- ي- كل شويه يبني الدنيا بتاعته ويجهز الدنيا بتاعته ويظبط الدنيا بتاعته ده اللي هيبقى مرعوب زي الراجل اللي قال عمرتم الدنيا وخربتم الآخرة فأنت دايما بتترعب ليه عشان ال- ال- اللي انت معمره يتاخد منك واللي انت مخربه لكن اللي معمر آخرته على طول كلما سمع هيعة قال آه، اللهم لك الحمد طب أنا مرعوب عشان زادي قليل اتحرك لو انت صادق وظبط زادك من دلوقتي ده جميلة قوي انك ممكن تتحرك من دلوقتي فاحنا محتاجين ان احنا ندرك الابعاد دي خلوني النهارده اتكلم معاكم شوفوا آه، اقول لكم على صراحه بقى وايه واذا بين بورك لهما في بيعهما شوفوا انا بتكلم اهو معاكم صح اه انا والله ما اعرف انا هتكلم النهارده في ايه بس انا مورس عليا باب نصح اللي انا ما اعتذرش عن الدرس ده بالذات درس الخميس عشان الناس مستنيه التزكيه ويا ترى اتكلم على التزكيه ولا اتكلم عن ايه فانا قلت ان الاسبوع ده كله يكون عن ما نحن فيه وبعد كده نحدد ايام ونتكلم فيها فهو من باب آه، اشدد به ازري انا جاي من باب ندردش مع بعض في اي حاجه وربنا ايه يكرمنا يعني فبنقول ان من الحاجات المهمه قوي اللي انت تبقى فاهم ان القضيه دي عقديه وهتكلم في ملمح فيها ان شاء الله بعد شويه وانك تكون برضو من الحاجات المهمه قوي واتمنى الفهم ده لا ينسى يا اولي الالباب الأحداث مش عاوزين كل حدث في الأمة يجي يسحبك من أمور أنت كنت واقف فيها صغر يعني أنا كنت أعلم القرآن وعندي جيل من الشباب بعلمه القرآن فأجي أعمل إيه؟ الأحداث جت آه أروح أنا سايبه وقاعد مشغول بالأحداث أنا كأم بعلم أولادي وبحفظهم ومهتم بيهم ومهتم بتعليمهم التعليم الأخروي والتعليم الدنيوي اللي ينفعهم في في آخرتهم وفي دنياهم أروح مرة واحدة سايبة كل حاجة فانتبهوا انتبهوا الزموا صغوركم وديكوا شايفين اخواتكم اهو اللي في الانفاق في الانفاق والدكتور في المستشفى في المستشفى واللي مهتم بالاكل مهتم واديكم شايفين انا كنت بستغرب جدا في سبت العزه ده عارفين من ضمن الحاجات اللي كنت قاعد امال يعني اناوش بعض الاخوه اللي بحبه في الله عارفين يوم السبت ده ايه كنت احنا مسافرين وكده احيانا تيجي تقول للاخ احنا في حلقات قران في خطب الجمعه في كذا سجلها الله يعزك تلاقي الاخ يسجلها وعشان تتنشر ممكن تاخد اسبوع ليه اصل مش عارف البطارية ونسينا السلك اصل المنتجة اصل مش عارف ايه اصل اللوجو بيهرب مني بحطه يمين يطلع شمال اصل مش عارف ايه انتوا عارفين القصقصة دي من هناك سبت العزة ده كان الاعلام بتاعهم شغال شبه بس مباشر والموضوع في ثانية بتاخد كل حاجة اللي انتبهت منه بقى ان كل واحد في ثغره كتيبة المهندسين هو في الهندسة عشان كده يقول لك ايه سلاح الهندسة أول حاجة ركز فيه ضرب مش عارف ايه والتاني ضرب البرج الأبراج المراقبة والتالت ده عمل ايه فكل واحد في مكانه ما يجيش كله يخش في ايه في أي حدث كله يجري وراه لا فالنقطة دي مهم جدا جدا الزموا صغوركم طلبة العلم اللي بيطلبوا علم الله يكرمكم مش كل واحد بقى يروح ايه سايب كل حاجه وايه ويجري ناحيه تانية وانتوا ارحمونا برضو يا جماعه الناس اللي بتحضر دروس ترحمنا ترحمنا من ناحيه ايه آه في سلاسل احنا ماشيين فيها سلاسل عقديه سلاسل فقهيه سلاسل بنائيه آه فخلي الداعي برضه في السلاسل بتاعته يدنه زي ما هو موجود اللي شغال في التزكيه يدنه شغال في التزكيه اه بيدي يوم خميس زود بقى يوم جمعه وكلم الناس في الاحداث يعملوا ايه لكن مهم جدا كل واحد في مكانه لكن النهارده احيانا الجمهور بيكون جاي يقول لك سمعني تعليق يا جماعه انا مش محلل استراتيجي انا مش بتاع نشره كل يوم هتيجي تسمع مني اقول لك ايه اللي حصل وللاسف الشديد بعض اخواننا بسبب الضغط عليه بيتقلب كده تتقلب القناة بتاعته بقت ايه بقت تحليل أحداث لا الحدث ده هينتهي لكن استثماره هو ده اللي هيعدي هو دايما نشوفه يا جماعة الغرب عندهم مهارة استثمار ما حدث قد لا يشارك فيما حدث لكن هو بيستثمره كويس فالنهارده هم بيستثمروا زي ما البعض استثمر كورونا واستثمر كذا فهو في احداث بتستثمر انت استثمر استثمر ده في المشروع الاستراتيجي بتاعك في بناء الامه خلاص تعالوا النهارده بقى افتح خط انتاج واتكلم النهارده في الموضوع ده اظبط الشباب اللي بيقول لك نعمل ايه قول له انت اول حاجه تعرف دينك تعالى هعمل دوره معاك اسمها اعرف دينك ما لا يسع المسلم جهله في كذا وكذا وكذا وكذا البنات اللي بيقولوا تحت العشرين نعمل ايه من ضمن الحاجات اللي تتقدمي بيها عجبني جدا خبر امبارح أسلج صدري إن في أخت قالت أنا ما مش لاقي حاجة أقدمها التبرعات واقفة وكل حاجة أنا كنت من زمان نفسي في زي أمهات المؤمنين فقلت يا رب اللهم إن هذا جهدي فلبست زي أمهات المؤمنين في الأحداث ده في الأحداث دي فدي تتقرب إلى الله تقول له يا رب أنا كنت مكسوفة من نفسي بقى هم قاعدين يتدبوا يتدكوا ويحصل لهم ويحصل لهم ويحصل لهم وأنا لغاية دلوقتي لسه بفكر ومش عارف أخد قرار اللهم إني أشهدك إن أنا خدت القرار ده واللي بياخد قرار في إن يبدأ يحفظ أخ- أخذها بركة سورة البقرة واللي بياخد قرار النهاردة إن في برنامج كان مأخره هيعمله واللي بياخد قرار النهاردة اللي يعرف الناس بربهم ويعرف الناس بنبيهم واللي يتحرك حرك تحرك فالزموا الصغور بتاعتكم وده لن يمنع انك تشارك في غيرها خلاص عارفين اكبر دليل ايه يا جماعه اكبر دليل اللي انتوا فيه الان اللي انتوا مش بتلز... ان ان صغوركم مش بتسيبوها بس بدون ما حد يسمعنا يعني ان للاسف الثغر الدنيوي كلنا محافظين عليه يعني وانا بكلمكم دلوقتي في اخت واقفه في المطبخ بتعمل السندوتشات عشان عيالها نازلين المدرسه الله هم ليه مش غيبتوهم عشان الأحداث لا يا شيخ ايه علاقة ده بده خليهم يلزموا صغورهم والأخت اللي رايحة الشغل لزمت صغرها في عمر الدنيا ليه بقى في حاجات الآخرة بنرفع إيدينا مش عاوزين نرفع إيدينا الله يكرمكم كفاية لأن إحنا النهاردة هنحتاج حضرتك في في مكانك واخد بال حضرتك لكن في واحد ما بيحفظش ما بيقراش ورده ليه ما مشغول بالاذكار مشغول قصدي بالاخبار يا حبيبي احنا مش محللين احنا ادوات النصره بتاعتنا مختلفه عن ادوات النصره بتاعت اي دين تاني واي منهج اخر واخدين بالكم العمق ده مهم جدا جدا جدا فالزموا صغوركم ولو لزمتم صغوركم هتقدروا تخدموا القضيه هتقدروا تخدموا القضية واخدين بالكم فالعمق ده مهم إدراكه مهم إدراكه فكرة إن في واحد يفهم فقه الواقع أكبر فك- من فهم من من فهم الواقع إنك تلزم الثغر بتاعك ما تسيبهوش بس خلي بالك الثغر بتاعك لو أنت فيه عشان آخرتك هتلاقي نفسك بتلزمه اما لو انت فيه بسبب دنيت ل- ل- لامور الدنيا انا مش فارق معايا تلزمه ولا تلزموش ده انت وشأنك ولا فارق معايا لكن انا كواحد عارف ان انا بدرس الفقه عشان الاخره هلزم الثغر ده ليه لان خلي بالكوا يا جماعه الخير هو انت عاوز تاخد فقه واقع وتشارك مع الناس دي هب ان الدوله سمحت ليك بالمشاركه والدنيا تمام هتروح خلاص كم سؤال في فقه الجهاد هيقابلك انت مش فاهمه يعني لو لقيت م- م- مستوطنه بشعرها هتعمل معاها ايه ها. يلا قول لي يعني عندك حديث غض بصر عندك امر غض البصر عندك ان البنت دي بتقاتل خلاص بس هو في الوقت ده يعني كانت بتاكل ما كانش معاها سلاح ولا اي حاجه كانت نايمه وانت دخلت عليها كده بلبس النوم تعمل معاها ايه تسيبها وتقول لها معلش يا حاجه وتسيبها شوف بقى ده كام سؤال فقهي قدامك قد ايه استرها خلاص والبعض بقى دول يعتبروا ملك يمين يا شيخ طب دول يعتبروا كذا ما انت سبت حلقه الفقه اما جينا ندي حلقه الفقه قلت لي مش وقته يا شيخ قوم في فقه واقع مش ده اللي انت قلته لي فأنا بقول يا جماعة الخير عادي جدا ربنا سبحانه وتعالى يصطفينا ويسددنا وإياكم إنك تجمع بين الاتنين ما- ما- زي ما أنت جامع دلوقتي بين نزول الشغل وبين متابعة الأحداث والهم لدينك عادي جدا زي ما أنت النهاردة رايحة المدرسة وبتعلمي الأولاد المد- المواد بتاعتهم الدنيوية وبرضه هتعملي إيه كلام معاهم فيما يتعلق بالقدس وفيما يتعلق بفلسطين وفيما يتعلق بكذا عادي الجمع الجمع ده مهم جدا جدا لكن بكره النهارده انت في نفق ومفيش ميه والدنيا كلها خرسانه هتصلي ازاي ومش عارف تظبط القبله تفاصيل كتيره قوي انت لازم تكون مدركها كويس قوي طيب آه، اللي حصل في الاسكندريه ومش عارف ايه هو ده يجوز ولا لا يجوز هو ده مش معاهد ولا ده مش معاهد بيان الازهر اللي نزل امبارح وقال لك ان المستوطنين دول دول آه، ليسوا مجرد مدنيين هو الكلمه دي معناها ايه معناها من الناحيه الفقهيه سيبك من ناحيه البيان ايه اللوازم بتاعتها خلاص على فكره دي فتوى حساسه جدا وقويه جدا ال- ال- اللي نزلت امبارح دي حساسه جدا وقويه جدا فنصيحتي نصيحتي ما بقولش ننشغل عن المسلمين بامور اخرى وفي ناس بي... في ناس عامله كده للاسف ناس بحجه تقول لك انا لازم صغري سايب كل حاجه ويقول لك ايه والكتب والكلام ده كله لا ال- العلم الذي لا يحركك في هموم المسلمين فدعك من هذا العلم فدعك من هذا العلم العلم الذي يحركك لا يحركك في هموم المسلمين ونصرة هذا الدين فدعك من هذا العلم ده مش علم ده واخدين بالكم فأتمنى نكون مستوعبين جدا جدا هذه هذه الأمور ليه عشان لا تشارك في أشياء في يوم من الأيام تكون فيها حاجة غلط أختم بقى المقدمة دي طالما بقى سرحنا كده ومشينا شوية للعرض بصوا يا جماعة الخير هناك أمور رقم واحد عفاك الله منها فلا تنشغل بها رقم اتنين محدش طالب منك رأيك فيها ومحدش منتظر منك رأيك على سبيل المثال الأمور المتعلقة بالميدان الأمور المتعلقة بالميدان في الحرب المقاومة اللي عملوه ده الإخوة المسلمين المجاهدين الموقف اللي عملوه ده كان صح ولا غلط الفلسطينيين لما خدوا القرار ده على الأرض كان صح ولا غلط رقم واحد الحكم عن شيء فرع عن تصوره انت في تقريبا ألف معلومة غايبة عنك ما تعرفش تفاصيلها ولا تعرف ايه اللي راح وايه اللي حصل فمش هتعرف تاخد قرار ابدا ولا تتناقش فيه ثم محدش مستني منك رد ولا حد طالب منك رايك فالنقطه دي حساسه جدا جدا لا سلبا ولا ايجابا تدخل في المشهد ده يعني اللي هم عملوه صح اما عشان احكم عليه من جهه شرعيه محتاج اكون معايا معلومات والمعلومات ديت عندي ناقصه فما اقدرش اقول لانك لو قلت صح وفي حاجات غلط هتتحمل تبعاتها ولو قلت غلط وهم كانوا صح هتتحمل تبعاتها فانت ربنا عافاك من النقطه ديت يا جماعه الخير زمان زمان كان عم يقولوا ان فلان هيبقى قاضي يحكم بين اتنين كانوا بيهربوا من ان يكون قاضي واخدين بالكم بيهرب من ان يكون قاضي يقول لك لا يا عم انا ما ما تحملش المشكله دي انت بقى ليه مدخل نفسك قاضي بتحكم عن امور آه بين آه طوائف شتى من المسلمين والكلام ده كله لا فالامور الدخول في التفاصيل بتاعه الميدان مش بتاعتك دي بتاعه العلماء الكبار دي بتاعه العلماء الكبار بتاعه المنطقه دي بتاعه المنطقة دي عشان كده في حد من الشباب سأل حد من العلماء الكبار بيقول له هو اللي حصل ده من المقاومة ده كان صح الموقف ده ولا كان غلط فقال له يا حبيبي لا يوجد أحد على وجه الأرض خارج الميدان ينفع يقول دول علماء البلد في المكان ده هم اللي يحسبوا لأن ديت وزنة مصالح ومفاسد وعلى حسب المعطيات اللي عندهم خدوا القرار واخدين بالكم النقطة دي مهمة جدا لأن في الفتن يا جماعة الفتن ليها ريحة محدش بيشمها إلا اللي في مكانها يعني أنا دلوقتي واحد ساكن في القاهرة واحد ساكن في المنصورة واحد ساكن في كذا في ريحة في أوضتك أنا مش شاممها حتى لو أنا شايفك بس مباشر في ريحة في المكان أنا معرفهاش واخدين بالكم ففي في مشهد انت بتشوف تسمع قصه تقول لبنت لازم تتطلقي واخت تانية تقول لها اياكي تتطلقي رغم رغم ان ظاهرا الاثنين زي بعض واخدين بالكم فرجاء رجاء لا تدخل نفسك في فتاوى وفي تفاصيل انت مش بتاعتك طيب ايه اللي انشغل بيه نصرة اخواتك نصرة إخواتك إزاي أنصرهم إزاي أكون غير مخازن لهذه القضية إزاي أكون مستشعر إن المؤمنين بعضهم أولياء بعض هي ديت اللي تكون منشغل جدا بيها اتفقنا فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير أنا عارف إن الكلام ده بعضنا مش هيقبله وأنا متفهم مش زعلان إن البعض ممكن يختلف معايا انا مش زعلان ولا متضايق ولا اي حاجه خاصة إن إحنا في ظرف يعني في ناس زعلانة وناس مهمومة والكلام ده كله بس أنا نصيحتي للكل يعني إن أي هم لا تجعله يترجم لسلوك لا يسرك في قبرك إن سئلت ألا تجد جوابه واخدين بالكم ف... فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم من الحاجات المهمة في الأحداث اللي احنا شايفينها ديت عشان نفهم المشهد يا جماعة اللي بيحصل لإخواننا ويخفف علينا ألا وهو إن في حقائق كبرى إن غابت عننا هنخسر حاجات كتير أوي أول حقيقة أن الدنيا متاع قليل حقير إن الدنيا متاع قليل حقير لا تساوي عند الله شيئا ولو كانت تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء فمن حقارة الدنيا بالنسبة للآخرة إن نعيمها مهما كثر يتلاشى أمام أد أدنى نعيم الجنة وأدنى أدنى عذاب في الآخرة وإن بؤسها مهما اشتد ينسى أمام أدنى نعيم في الجنة شفتوا اللي انتوا بتشوفوه ده يقول لك 44 واحد من عيلتي فقدتهم ربنا يصبره ويربط على قلوبهم ومن رحمة ربك بك أن هؤلاء سبقوك إلى الجنة لكن مهما كان الألم ده لازم تشوف إزاي تشوف الآتي إن هؤلاء يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة فيصبغ في النار صبغ ثم يقال يا ابن آدم هل رأيت خيرا قط هل مر بك نعيم قط فيقول لا والله يا رب ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة يصبغ في النار في الجنة فيقال له يا ابن آدم هل رأيت بؤسا قط هيتقال لأهل غزة هل رأيتم بؤسا قط هل مر بكم شدة قط فيقولون لا والله يا رب ما مر بي بؤس قط ولا رأيت شدة قط اللي دايما يسألني وأنا بدي الدرس يا شيخ نعمل إيه والنساء عليهم إيه هو واحد مش معايا هو واحد مش معانا خالص هو بيسمع حاجة تانية خالص فأنا قاعد ولا يجاوب على السؤال بتاعه وهو مصمم هو عاوز إجابة معينة ودي يا جماعة من الحاجات الوحشة اللي لازم تتخلصوا منها الفترة ديت ما تخشش لقاء ولا تدخل تحضر خطب الجمعة مستني الخطيب يقول لك اللي انت عاوزه بس انت جاي كده وعاوز تعرفه وتقول كده هو الراجل ده بيقول دين صح ولا لا على حسب هيقول لي اللي انا محت... اللي انا بفكر فيه ولا لا انا بفكر بطريقه واحد اتنين تلاته اربعه هو ده نصره القضيه لو قال اي حاجه غير كده والراجل ما بيفهمش حاجه الشخصيات دي غالبا ال... الوقت اللي احنا فيه ده مش وقتهم ويا جماعه الخير النقاشات الكتير في الحته ديت استهلاك واستنزاف وتبذير وقت والداعي أنفس ما لديه بعد دينه وعرضه وقته فيحافظ عليه فشوفوا سبحان الله دي الحقيقة الأولى إن الدنيا متاع قليل لا تساوي عند الله شيئا ومن حقارة الدنيا دي زي ما بنقول لكم بالنسبة للآخرة إن نعيمها مهما كثر يتلاشى أمام أدنى عذاب والبؤس مهما اشتد سينسى أمام أدنى نعيم طيب الحقيقة الثانية إن المؤمن كريم على الله المؤمن كريم على الله فالله ولي المؤمنين ومولاهم وهو معهم يحبهم ويتولاهم ويصلي عليهم وهو رحيم بهم يا جماعة الخير والله وبالله وتالله لست ليس الإنسان الغزاوي بأكرم في قلبك من الله ولست رحيما به أكثر من رحمة ربك لأن أحيانا يتسرب ليك وانت مش واخد بالك ان انت ارحم بهؤلاء من ايه ممن خلقهم ممن قدر عليهم هذا فاياك انك يتسلل ليك ده اوعى ربك ان المؤمن كريم عليه ربك يتولى هؤلاء لكن قوانين السماء مختلفة عن قوانين الأرض فالله سبحانه وتعالى بنقول إن الحقيقة الأولى إن الدنيا متاع وإن مهما كان متاع حقير قليل الحقيقة الثانية إن المؤمن كريم على الله فالله ولي المؤمنين ومولاه وهو معهم في حبهم يتولاهم يصلي عليهم رحيم بهم طيب ثلاثة إن الكافر ولذلك الأسئلة بتاعت ليه ربنا عمل وليه ربنا تارك والكلام ده كله إن شاء الله هنتكلم على تقدير الله للشر أحيانا في مثل هذه الأمور إن شاء الله هتكلم عليها في السلسلة دي لكن نصيحتي يا جماعة إن أول شيء نربي ولادنا واللي بيسألوا الأسئلة ديت لازم يتكلم ويسأل السؤال بأدب سؤال العبد الذي يسأل عن حكمة رب مش سؤال الند للند النقطة دي مهمة جدا في أسلوب طرح السؤال ده أنت مدرسة لما الولد يقول لك إيه هو أنت ليه قلت إن إحنا نعمل الواجب مرتين تقول له احترم نفسك واتكلم بأدب قول حضرتك وأنت لو رحتي ولا جيتي وبتبقى شايفة كده عيب أنا مامتك تتكلم بأسلوب كويس عيب ده باباك طيب والرب جل وعلا فمهم جدا نغرس في نفسنا ونغرس في أولادنا كيفية السؤال ودوافع السؤال ودوافع السؤال النقطة دي حساسة جدا وإن شاء الله هنتكلم عنها بتفصيل في إحدى اللقاءات ربنا يلهمنا السداد يبقى الحقيقة الثانية إن المؤمن كريم على الله طب والحقيقة الثالثة أن الكافر مهين عند الله فالله لا يحب الكافرين وهو عدو لهم نسوا الله فنسيهم ولعنهم وغضب عليهم المؤمن والكافر كلاهما يعمل الحسنات ويعمل السيئات وأعظم حسنة للمؤمن إيمانه توحيده وأكبر سيئة للكافر كفره حسنات الكافر اللي بيعملها في الدنيا من أعمال الدنيا والنفع العام اقتضى عدل الله وحكمته إن ياخد إن الكافر ياخد عليها في الدنيا لكن في الآخرة لا وبالتالي المقدمة دي تخليك تخرج بإيه؟ بما إن إن الدنيا لا تساوي عند الله شيئا وإن المؤمن كريم على الله ناخد بقى الفايدة بقى إيه هي الفايدة؟ أن الله لم يرضى الدنيا ثوابا لحسنات المؤمن ولكنه رضيها تكفيرا لسيئاته لو فهمتوا النقطة ديت أقول لكم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم خلاص كده تبقى انتوا رؤتم وفهمتوا المشهد ماشي ازاي بما ان ان الدنيا لا تساوي حاجة وان هي حقيره وإن هي متعتها قليلة وبما إن المؤمن كريم جدا عند الله سبحانه وتعالى وكريم على ربه آه نخرج من من المدخلات ديت بإيه؟ تخرج من عارفين الجماعة بتوعت الرياضيات بيقول لك بما إن إذا بما إن آه إذا إيه؟ فالله لم يرضى الدنيا ثوابا لحسنات المؤمن ليه؟ لأنه كريم جدا عليه وإن الدنيا ديت مفضوحة ولا تساوي شيء ولكنه رضيها تكفيرا لسيئاته عشان كده عما تسمع قتلة الأنبياء وإن هم قتلوا الأنبياء آه ده قتلوهم فين؟ في الدنيا فهو رضيها تكفيرا لسيئاته لكنه لم يرضى الدنيا ثوابا لحسنات المؤمن هتاخد ايه في الدنيا يعني ايه اللي هتاخده يعني عقارات وسيارات ونساء واموال وذهب ومجوهرات وياقوت ومردان كل ده يا ابن الحلال ولا حاجه ولان الدنيا لا تساوي عند الله شيئا ولأن الكافر مهين ومهين وكل الهوان والذل عليه ومهين عند ربنا فإن الله لم يرضى الدنيا عقابا لسيئات الكافر ولكنه رضيها ثوابا لحسناته حد فاهم حاجة؟ بما إن إن الدنيا لا تساوي حاجة وإن الكافر ده مهان عند ربنا فربنا ما رضيش إن الدنيا تكون عقاب ماشي ما تكونش عقاب للسيئات ولكن رضيها ثواب لحسناته عملت ايه في الدنيا وتصدقت وكده طب خد يا سيدي في الدنيا خدت كده اه ده عدله سبحانه وتعالى فالنقطة دي مهمة جدا لم يرضى الله الدنيا ثوابا لحسنات المؤمن فالدنيا لا تستحق لا تستحق أن تكون ثواب ليك إنك تكون الثواب الأوفى لحسنات المؤمن يقول لك ربنا اداني خلاص أكرمني أهانني كلا لا لا لا لا أنت بتفكر إزاي أوعى تكون فاكر كده إن لما يفتح عليك تقول أكرمني لما يضيق عليك تقول أهانني ده دي كلها دنيا كلا لا لا لا أوعى المفاهيم دي تجيلك وبالمناسبة الصورة اللي قايل الكلام ده في مفاهيم سورة الفجر وإحنا بنتكلم كده إيه بعد الفجر لكن إحنا ممكن نرى بعض المؤمنين في حالة حسنة في الدنيا آه فقد يعطي الله سبحانه وتعالى المؤمن من الدنيا من العافية من سعة الرزق من الأمن لكن العطاء اللي هو الجزاء اللي خاص بعمله لا ده هناك قد يكون بقى ابتلاء من الله فإن الله كما يبتلي بالمصائب يبتلي بالنعم ونبلوكم بالشر والخير فتنة حتى التمكين اللي ربنا وعد بيه المؤمنين هو ابتلاء عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون سيدنا موسى قال لبني إسرائيل كده وأنتوا فاكرين يعني إن ال... طب ما أنتوا لو ربنا فتح عليكم ومكن لكم خلي بالكم التمكين ده بلاء بلاء وديكوا شفتوا احنا في يوم من الأيام مر علينا فترة من الفترات كمسلمين وك في كل بلاد الايه معظم البلاد العربية من بعد 2010 ربنا أذاقهم بعض التمكين الجزئي شفت قد إيه إن كان في إشكالات بين أصحاب المكان الواحد والفكر الواحد فكان ده بلاء واخدين بالكم اه بلاء يعني يعني اختبار مش بلاء يعني حاجة وحشة لا كان يعني في اختبار فكل ما في الدنيا هو اختبار وقد يكون العافية من عاجل بشرى المؤمن وشيء من الثواب المعجل لأعماله الصالحة دون أن ينقص شيء من أجره في الآخرة إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة عشان كده ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون يعني ربنا بيخبر ان الدنيا لا تساوي عنده شيء ولولا لطفه ورحمته بالعباد لوسع الدنيا على الكفار توسيع عظيم جدا ولجعل لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج الدرج يكون من فضة ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وجعل عليهم زخرفا عليهم في الدنيا لكن منعه من ذلك رحمته بعباده خوفا عليهم من التسارع في الكفر وكثرة المعاصي بسبب حب الدنيا فاهمين الآية؟ تاني هقرأها بعد ما شرحتها ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا بس إيه ايه بقى كل ده اه بس خلي بالك ده متاع حياه الدنيا ده لكن الاخره عند ربك للمتقين الشعور ده الشعور ده يخليك لا ما تضيعش هتضيع عليه عشان كده من الوقفات الجميلة انك تقف عند كلمة ايه زخرفها ما تكملش وسرا عليها يتكئون وزخرفها وقف بقى اه هو ده وقف انتباه القلب طب نكمل نقول ايه وان وان كل ذلك لما متاع الحياه في الدنيا اقف هنا عشان تبدا بقى تحكم لكنه رضي الدنيا تكفيرا لسيئات المؤمن رضي الدنيا تكفيرا لسيئات الدنيا انها حقيره وبسيطه و... والمؤمن خطاء فجعل الدنيا لا تساوي عنده شيء محل تكفير سيئاته فاذا جاء يوم القيامه يجي قد تخفف من ذنوبه او محيت عنه عشان كده تفهموا حديث النبي في السياق ده ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب عجبني جدا الشيخ وشفته الانسان عم يبقى ثابت على الدين وهو بيكلم واحد يقول له ايه ايه زعلان ليه يا زلمه اه والله زعلان ليه يا زلمه امبارح كان الدرس كله اصلا كن كان خلاصته زعلان ليه يا زلمه انت مش مؤمن انت مش مسلم خلاص ابن عمك وسامحه شهيد شهيد يعني واخد سبعين هيشفع لسبعين واحد من عيلتك انت كنت تتمناها ديت وبعدين يشوفوا العقيدة يا جماعة وأثر عشان كده العقيدة مش إيه عندنا على امتحان في العقيدة والأخت مش عارف أم مين عاملة لنا مادة إيه وامتحانات وندننا أربع سنين في المعهد وسنتين ماجستير وسنتين دكتوراه ومش عارف إيه وتلاقي في الآخر خالص الأخت أصلا تطلع مساوية أو أخت عندها احتقان تجاه المؤمنين ومش عارف ايه الكلام ده كله ايه هو ده العقيده بقى العقيده اللي ايه تفعيل العقيده في الحياه احنا مش هندننا ندرس عقيده لغايه ما نخش قبرنا هنمارس عقيده اه احنا بندرسها عشان نمارسها ف... ف... ففكره ايه بقى قال جمله جميله قوي قال احنا خلق مش كتير على ربنا ان احنا ايه يعمل فينا كده احنا مع ايه المشكله ايه المشكله عمل فيك ايه يعني خد عيالك ايه المشكله مش هو اللي مديهم لك حاجه كده ما سبحان الله والراجل ايه بيتكلم بيتكلم في وهو عارف كويس قوي يمكن الصاروخ اللي جاي عليه يعني ومنهم من ينتظر ومنهم من ينتظر والله يا جماعه فعلا فعلا الناس دي هم بيشوفوكم وبيشوفونا احنا اموات لا حراك فينا هم حاسين انك لا تسمع الموتى واحنا شايفينهم المفترض المفترض نشوفهم احياء عند ربهم هم دول الع... ف... يعني سبحان الله انت تبكي على نفسك تتضايق وفي نفس الوقت جهز نفسك يا سيدي جهز نفسك اشوف تشوف المخرجات بتاعتهم هو ليه الناس دي كده اه تبدا تدرك بقى الناس دي عايشه قضيه في هدف سامي في هدف اسمى الناس دي مش بتصحى وتنام قاعدين يعدوا يشوفوا ايه بتاع والكلام ده كله انت لغايه النهارده وقاعد بتدور على جهه تتبرع بي تتبرع ليها وفي نفسيه البعض شعور اللي هو هيتبرع جزاه الله خيرا لا التبرع ده حتى الاسم ده محتاج يتغير محتاج يعني في حاجه اسمها صدقه في حاجه اسمها زكاه الزكاه دي واجبه طب والصدقه براحتك صح الناس بسبب الشح كان يجي بقى يسأل يا شيخ ينفع قد مش عارف ايه من الزكاة مش عاوز يطلع صدقة فعاوز يدي الناس وما يديش أي حد يقول لك لا أصلا ممكن يجيب بها سجاير أصلا ممكن يجيب بها كذا فأنا مش هديله يا حبيب قلبي الزكاة دي مش بتاعتك ده واجب عليك تطلعها نفس الكلام الشعور اللي أنت بتقول دلوقتي أه الشعور ده شعور إنك تنصر أخوك ده أول ما الباب يفتح ويكون فيه بتاع ده مش بمزاجك يعني مش إحسان تيجي تقول اصل انا باخد 3 4000 جنيه هطلع ايه؟ في ناس بتطلع روحها، في ناس بتبذل نفسيتها لله سبحانه وتعالى. فنرجع لحديث النبي صلى الله عليه وسلم بيقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن عارفين الهموم اللي انتوا فيها ديت والله لا تغيب عن الله سبحانه وتعالى ولا حزن ولا أذى ولا غم اللي عاوزين يتبرعوا وبيقولوا مش عارفين جهة ما أنا قلت لكم دلوقتي يا جماعة لغاية ما الموضوع يتم ويبقى فيه جهة فعلا موثوقة ودخلت اه انت طلع كل اللي انت ناوي تطلعه وجمع من خالتك وعمتك وبتاع وحط على جنب وحط على جنب ونصيحتي محدش يجمع ماديات ومحدش يدي حد ما يعرفوش معرفة حقيقية وكل واحد بيجمع من قرايبه بتاع يضع واحد جنبه يكون مراقب عليه لان في الاوقات دي ممكن النفس تضعف ومش عارف ايه وفي واحد إيه يروح واخد حاجه لنفسه والكلام اللي انتوا عارفينه انا بحميك انت سيبك بقى من كمان من الاشكالات اللي اياها لا ده انا بكلمك في الاشكالات اللي ممكن تقابلك في قبرك ده انك تجمع حاجات وبعدين انا بسبب الاستشارات الكتير في ناس للاسف بتغلي يغلبها هواها فيبدا ايه يستفيد من الحاجات دي فخلي بالكم فما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الغم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنات النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا كده البلاء يزال في المؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله وما عليه خطيئة عرفتوا بقى رضي الدنيا تكفيرا لسيئات المؤمن طيب وإيه كمان ولم يرضى الدنيا عقابا لسيئات الكافر بؤس الدنيا مهما اشتد دون ما يستحقه الكافر من العقاب عشان كده القاعدة الأساسية في كتاب الله توعد الكافرين بالعقاب في الآخرة لا يغرنك لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد ليه؟ لأن تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل آه ده شوف ده جه وبتاع وراح لهم بالطيارات وعاملين جسر جوي بيمدهم لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد وبئس المهاد ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون افتح قوس ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل اليهود وبايدن ونتنياهو والمجرمين المتخاذلين و... لا تحسبن الله غافلا اوعى ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار اما يكون هدفك الله زي ما اتكلمنا امبارح هتلاقي الحاجات دي بتتفك معاك لكن الأسئلة اللي بتتولد كتير ليه وليه وليه قدر وليه وليه ليه في تشويش في, في الهدف الكلي عشان كده السؤال ده ما ينفعش يتجاوب عليه إجابة الدقيقة والدقيقتين لأ السؤال ده محتاج يتفكك الحاجات اللي, اللي أنتجته الحاجات اللي أنتجته عما تلاقي إن في مشكلة في الجهاز بتدور المشكله دي الدافع بتاعها ايه فعالج الاساس عشان لو عالجت العرض بس هتلاقي اسئله كتير بتتولد واقول لكم على حاجه في ناس كتير انا عارفها شخصيا من اللي بيسالوا الاسئله دي تم اجابتهم على السؤال ده قبل كده في احداث قبل كده وهو اقتنع جدا بالاجابه لكن لما حصل حاجه تانية نسال نفس السؤال عارفين ليه لان هو ما غيرش نظام التشغيل اللي عنده فكل مرة هيطلع نفس السؤال تاني واخدين بالكم ياما درست القضاء والقدر وفهمت كل حاجة لكن كل بلاء طب ليه ربنا قدر عاوزة تاني تسمع الدرس من أول وجديد ونعمل سلسلة المشكلة فين المشكلة زي ما أنا قلت لكم امبارح في اللقطة كده اللي خد اللي منكم انتبه قلت لكم إن الدقيقة ديت أهم دقيقة في المساق كله إيه هي؟ ان هدناها مشاكلك هدناها موجوده وازماتك هدناها موجوده واسئلتك هدناها موجوده طول ما هدفك ليس الهدف الاكبر هو الله مهما هتسمع المساق ده بالمناسبة ومهما هتسمع مساق للدكتور أحمد عبد المنعم والد- وأخونا عمرو الشرقاوي والدكتور حازم شومان والشيخ مصطفى العدوي وكل الأفاضل وأسيادنا دول كلهم مهما تسمع لكل الكبار دول هترجع تاني لنفس المربع ليه؟ طول ما أنت بتبني كل مرة هتبني القصر الدنيوي هتيجي ريح الكهرباء هتقطع هتفصل ليه؟ ما أصل أنت مجهودك كله اللي فات كان في بناء القصر فاي حاجه هتيجي ناحيه القصر لو حتى يعني في يعني كلب هوهو هتتضايق ليه ما عشان ده اصل انت هدفك بقى في سكه تانية لكن عما بتكون في الناحيه التانية واخلصناهم بخلاصه ذكرى الدار ومركز جدا في الحته التانية هتلاقي ان الاسئله والحاجات دي بت- بتفك الايه اشكالات كتير قوي نرجع للقاعده اللي احنا قلناها اللي انا نسيت بعضها آه لم يرضى الدنيا عقابا لسيئات الكافر لكنه رضيها ثوابا لحسناته من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار والله العظيم الآية دي مرعبة مرعبة من أرعب من أكثر الآيات إيه؟ رعبا في كتاب الله عارفين ليه؟ عارف عم واحد بيقول لك ايه انت مالكش في المطار الا كذا انت مالكش في ال... انت مثلا مسافر الاسكندريه واحد بيقول لك ايه احنا مستنيينك في دخل اسكندريه مالكش الا كذا شوف عم في واحد يبقى عارف ليس لهم في الاخره الا النار ده عشان ايه كان يريد الحياه الدنيا و- وزينتها بس هو مش مشغول بالاخره هو مشغول بالشهادات ومشغول مش عارف ايه والكلام ده كله الصلاه بعدين يا شيخ المال الحلال بعدين يا شيخ مش عارف إيه يا شيخ ما تعقدهاش ربنا بيقول ده هن مش هنديله قال لك لا نوفي اليهم اعمالهم نوفي هياخدها موف- متوفيه ولا وهم فيها لا يبخسون لكن اولئك ليس اولئك الذين ليس لهم في الاخره الا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون فمش هيديهم بس لا هيوفيهم عطاء مستوفي مستغرق لكل ما عملوه عشان كده يقول لك يا شيخ ومش عارف مين وكان بيخدم المرضى وكان مش عارف دكتور قلب وعمل لي مستشفى والتانية كانت صحفية وكانت كذا وكانت بتعمل حاجات وبتخدم القضية تخدم قضيتك انت ممكن لكن قضية التوحيد هي مش شغلاك اه خلاص ما تتكلمش في ملك من آه انزل هذا الوحي هم في الدنيا خدوا عطائهم مستوفي ويوم القيامة ممكن تبقى تقول يا رب أنا ما شفتش إن هم خدوا عطائهم مستوفي وتعرف ساعتها ربنا يسلمنا وإياكم وهم فيها لا يبخسون لا- حتى لا يبقى لهم في الآخرة منها شيء يبقى تيجي اللي ماتت على الكفر واللي مات عن الكفر ده يجي يوم القيامة اه ملوش لقطة ما خدش عليها بس أنا كنت بخدم قضية فلسطين خدت شهرة وخدت بروباجندا وخدت أماكن فتحت ليكي وخدت وخدت وخدت وخدت خدت عطاءات تيجي في الآخرة ملهاش سنتي ملي ما اتحسبتش عليه خلاص بقى ليس لها إلا النار أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار ويجي حديث النبي صلى الله عليه وسلم وأما الكافر فيطعم بحسناته في الدنيا فإذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يعطى بها خيرا فاللي انت شايفه من رغد عيش الكافرين ورفاهية الكافرين وتمتعهم ده الجزاء الأوفى لاجتهادهم وعملهم في الدنيا عشان كده نستفيد ان قاعدة الثواب والعقاب للمؤمن ليست هي قاعدة الثواب والعقاب للكافر فهمنا حاجة؟ ليست القاعدة طبعا ده كله في الجزاء الحسي أما المعنوي لا طبعا معيشة ضنك ودول حياة طيبة فلنحيينه حياة طيبة عاوز تقول ايه عاوز اقول لك من الخطر والخطأ انك تقارن دايما بأحوال المؤمن المادية في الدنيا وأحوال الكافر المادية في الدنيا كيف تقارن من بلاؤه معجل وثوابه مؤجل بمن ثوابه معجل وعقابه مؤجل ازاي بل إن ما نرى من غلبة أحوال الامتلاء الابتلاء على المؤمن وغلبة أحوال رغد العيش على الكفين هو عين ما تنطق به حقائق الدين لما سأل عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم ادعو الله يا رسول الله أن يوسع على أمتك فقد وسع على فارس والروم وهم لا يعبدون الله فاستوى جالسا ثم قال أفي شك أنت يا ابن الخطاب أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا احنا طولنا قوي كده وعدينا الساعة مرتاحين قوي ربنا يعفو عنا وفي رواية أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة فلازم ندرك يا جماعة لماذا قال الله للكافرين كلوا وتمتعوا قليلا بينما قال للمؤمنين اصبروا وصابروا ورابطوا كنت عاوز أكمل بس واضح إن إحنا إيه هنطول لكن لعل إن شاء الله أكمل الفكرة اللي أنا كنت عاوز أكمل أقولها في لقاء المساء عشان إيه نجمع بين المفاهيم بتاعة التثبيت العقدي ده لأن يا جماعة الخير ركزوا في الكلام اللي هقوله ده السلوك مرآة الفكر السلوك مرآة الفكر يعني ايه بقى عاوزيننا نكمل انتوا ناس رايقه قوي هحاول اكمل كده في خمس دقايق عشر دقايق بس في ناس رايحه المدرسه ومش عارفه تنزل مش عاوزه تنزل وعاوز يكمل الحته دي وما عندوش بال ان هو بيرجع يسمع يعني لكن عموما السلوك مرآة الفكر السلوك مرآة الفكر فسلوكك تعمل ايه بناء على فكرك ايه يعني يا شيخ نختم القضية ازاي ونعمل ايه على حسب أفكارك ومبادئك وعقيدتك فلو ما ظبطتش المفاهيم العقدية دي هيحصل تشويش في خدمة القضية واخدين بالكم فالدنيا ليست نهاية المطاف والآيات في هذا أشهر من أن تذكر وأكثر من أن تحصر القرآن دائما يذكر ويعد بالقصاص في الآخرة وده أمر جازم في القرآن كله حتى حدثنا عن المجرمين اللي بيستهزأوا بالمؤمنين إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون طب حسابهم إمتى يا رب جعل حسابهم هناك فاليوم أي يوم الآخر الذين آمنوا من الكفار يضحكون ولذلك يمر بآل ياسر وهم يعذبون فلا يزيد على أن يقول صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة ويتوعد الظالمين زي ما قلت لكم كده في آية إبراهيم وآية آل عمران ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالم فقلنا إن مفاهيم إن الدنيا ديت عما تشوفها إن هي أحقر هتتألم لإخوانك لأنك المؤمن كالجسد الواحد يتألم ليه و... وهيكون جراحات المسلمين تولد واجب النصر عندك وكل المعاني دي آه لكن عمرها ما هتسبب لك إحباطات ولا يأس ده هيكون دايما شعار قوموا فموتوا على ما ماتوا عليه لما تعرف في منظومة التثبيت العقدي إن الدنيا دار بلاء واختبار رغم إن الجملة دي كلنا بنقولها ماما بتقولها في البيت وبابا بيقولها وجده بيقولها ومكتوبة في مش عارف إيه والمدرسة بتقولها لكن إحنا محتاجين إن نستحضرها ونعمل بيها مين يوقن عنده يقين فيها أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وربنا قال لنا كده انتوا هيحصل لكم بلاءات وتبلون في أموالكم وأنفسكم ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا طب نعمل إيه وإن تصبروا وتتقوا إن ذلك من عزم الأمور فاللي بيجزع عند المصيبة وبيتسخط لم يعلم بعد حقيقة الدنيا ولا فقه الغاية من الخلق خلاص عشان كده صدقني ارحم نفسك من الجنون وارتبط بوردك وقرآنك وأذكارك عشان تفهم المشهد والله هتتجنن هتتجنن لو بعدت عن الوحي مش هتفهم المشهد هيكون مطفي معاك الفيشة هتتشال روحك هيتم هتحتضر احنا في احداث اكبر من دماغك اكبر ان عقلك يستوعبها ومهما هتحاول تبعد وما تسمعش الاحداث وكده الاحداث هتجي لك يا نجم الاحداث هتجي لك انت شايف اهو ان انت قاعد عمال تسمع حاجات وصوت فيه نفس دبيب الافعى ان هناك امور ترتب فكل انت هتتحاصر هتتحاصر الفتنة هتصيبك رذاذها هيجي هيجي لكن هيجي لك وانت عامل ازاي وانت اسد ولا وانت ايه ان الله اذا من الحاجات المهمة جدا في منظومة التثبيت والتبشير ان البلاء وهو قدر هذه الدنيا خير للمؤمن ان الله اذا احب قوما ابتلاهم فمن صبر فله الصبر ومن جزع فله الجزع وسئل النبي أي الناس أشد بلاء قال الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل فيبتلى الرجل على حسب دينه فإن كان دينه صلبا اشتد بلاؤه وإن كان في دينه رقة ابتلي على حسب دينه فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض ما عليه خطيئة هذه الرحمة المقصودة في البلاء يبتلى على قدر دينه ليه؟ لأنه لا يريدك أن تسقط في الاختبار فأجر أهل البلاء الصابرين في الآخرة فوق أجر أهل العافية ثم البلاء في الدنيا بيخليك نقي والأمة بمجموعها ما يصيبها في الدنيا يطهرها في الآخرة أمتي أمة مرحومة ليس عليها عذاب في الآخرة عذابها في الدنيا الفتن والزلازل والقتل فالمنظومة دي عما تستحضرها تبدأ تنتقل من المفاهيم دي إلى مفاهيم أخرى إيه هي؟ الاعتقاد بمعية الله في زمن الشدة لك لما تأخر الوحي والمشركون قالوا على النبي صلى الله عليه وسلم قد قلاك ربك يا محمد نفى الله هذا وخاطب النبي ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى شعور المعية في زمن الشدة دي مهم جدا لما أمر الله موسى بالذهاب إلى فرعون تهيب وخاف فطمأنه الله بالمعية قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى وبالمعية ثبت النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر أسكت أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما ما ظنك بغزة والله معهما حال أم موسى لما أيقنت أن الله معها بعد أن هي رد عليها الرضيع سبحان الله الشعور المعية ده مهم جدا ووعد الله للمبتلين بالعون على لسان نبيه تنزل المعونة من السماء تنزل المعونة من السماء على قدر المؤنة على قدر التعب وينزل الصبر على قدر المصيبه وسمى الله نفسه المجيب من كثرة ما يجيب عباده المتضرعين أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء الشعور بالمعية ده يجعل المبتلى مطمئن واثق بفرج الرب بل يرى الفرج في ثنايا الابتلاء واخدين بالكم ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما فمن أعظم السبل لاستجلاب معية الله في الشدائد هي الاستقامة على أمره احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده أمامك تعرف إليه في الرخاء يعرفك في الشدة ودي القرارات اللي انت محتاج تخرج بيها عشان تفيد اخواتك من ضمن افادتك لاخواتك اخواتك لما بيشوفوا النهارده يشوفوك وانت قاعد امال تلعب كوره وقاعد امال تسمع اغاني وهم متبهدلين يقولوا الانسان ده احنا مش مستنيين منه حاجه لما يلاقوك طائع ومهتم بالصلوات ومهتم بقرانك ومهتم بكذا يأملوا خير ويقولوا حتى لو احنا مشينا الحمد لله في من يخلفنا وفي اخواتنا على الدين وعلى المنهج ثابتين والناس كلها بترجع يا جماعه والناس كلها بتتفاعل فعيب قوي ان الكل يتفاعل وانت تبقى نايم حتى الفنانين والمطربين والناس ده حموا بيك عمل اغنيه استثمر الحدث فايا كان بقى ايه زي ما شيخ الاسلام تيميه كده بيقول على الناس اللي بتحتفل بالمولد يؤجروا من وجه ويعاتبوا ويؤذروا من وجه وجه ان هم تفاعلوا حبا للنبي فده ده وجه ياخدوا عليه اجر لكن بسبب البدع اللي عملوها فذنبهم اكبر من غيرهم فبص على المشهد بالطريقه دي عم تلاقي ان في واحد قاعد منفعل للامه والكلام ده كله يعني انا نصيحتي يعني لا تحكموا على قلوب احد لان يعني شفت مقطع امبارح لحد من الفنانين وهو منفعل جدا فلقيت واحد بيقول ايه جاله اوردر ان يقول جاله بالامر ان يطلع يتكلم يا اخي يا اخي هل معك بينه من الله على هذا لا يجرمنكم شنآن قوم انتبه ما تخشش في القصة دي كان ينبغي انك تتعامل مع الناس بالظاهر اي نعم لست بالخب ولا الخب يخدعني لكن احنا مش هنشق عن قلب الناس اتقوا الله وما تنشغلوش لان الحاجات دي من ضمن الحاجات اللي بتوقعنا في الهزيمة اكتر وعلى فكرة بتمكن الشيطان من روحك اكتر فانت تبقى محبط يجي الشيطان يفرتكك اكتر ليه لان روحك كل عما تحاول تقوم تجيب امراض معينه زي الامراض دي تبهدلك فاحنا ملناش علاقه بحد ان ده نحكم عليه طالما امور قلبيه بامتياز عارف ان الكلام ده هيضايق بعض الناس لكن ان شاء الله يحسن الظن بينا وما يتضايقش من الحاجات المهمة جدا في التثبيت العقدي عشان نقول إن العقيدة يا جماعة والفكر والكلام ده كله هيأثر جدا على سلوكك وهو التثبيت العقدي الإيمان بالقدر يا جماعة ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها يعني مفيش مصيبة حصلت في الأرض المستشفى اتضربت المخيم مش عارف حصل له ايه ده بايدن عمل ده مش عارف ايه ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها من قبل أن نخلق الأرض من قبل أن نخلق هذه النفس من قبل أن كل الكلام ده مكتوب إن ذلك على الله يسير طيب المفترض لما أنا أعرف المعلومة دي أحبط لا أهل الإيمان لكي لا تأسوا على ما فاتكم شفتوا الآية بتقول لنا إيه الكلام ده انا بقوله لك عشان اخفف عنك عشان كده تبدا تقول بقلبك قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا كتب لي مش عليا هو مولانا عشان كده كتب لي سبحانه وتعالى ف والمولى لا يريد بمولاه الا الخير اللهم يا ولي الاسلام واحد مسكنا بالاسلام حتى نلقاك عليه وجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن وثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة والله وبالله وتالله نعيم ما بعده نعيم في الدنيا إنك تكون عايش مع مع كلام الله وكلام رسول الله وإنك تكون فاهم المشهد كويس أوي تكون فاهم المشهد أوي هتلاقي نفسك مرتاح وهتلاقي نفسك في حتة تانية خالص و تجد ان الامور ديت تسكن الجراح بل بالعكس ده هتلاقي ان الامور ديت بتطلع لك بتطلع لك معاني اتدفنت ترجع تاني تحييها تلاقي نفسك بتخدم صح وبتخدم القضيه صح وتخدم اخواتك صح سبحان الله وتلاقي نفسك بكل سهوله اللهم لولا انت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزلن سكينة علينا وثبت الأقدام إلا قينا تلاقي إن الشعور ده هو ده اللي دايما مستدعى في قلبك الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ف اللي هيحضر لقاء بالليل يكون سامع اللقاء ده عشان عم ببدأ أتكلم في وسائل عملية ما تنشغلش بالوسائل العملية وتلغي الفكرة دي لا النقطة دي مهمة جدا تظبطوا العقيدة تظبطوا المبادئ اللي احنا بننطلق منها نحن بننطلق من قضية صافية جدا إيمانية جدا عقدية بامتياز عشان كده التحرك بتاعنا لازم يكون تحرك منضبط وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظني وإياكم ويسترنا وإياكم هنتكلم إن شاء الله بالليل في إيه اللي ممكن نقدر نقدمه على النطاق الفرد على نطاق الأسرة على نطاق المجتمع على نطاق كذا يعني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح علي وعليكم ويوفقنا وإياكم لكل خير جزاكم الله خيرا ومن الله علي وعليكم بحسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام جزاكم الله السلام عليكم